بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فالنهاردة يا جماعة باذن الله مع الخطوة رقم 28 في الطريق الى كتاب الله سبحانه وتعالى ما عادش لينا بعد النهاردة غير خطوتين بس ونبقى يعني اقمنا علاقة مبدئية مع كتاب الله سبحانه وتعالى آه النهاردة هنتكلم عن جزء ال 28 من اول سورة المجادلة والممتحنة والحشر والصف والتغابن طبعا يعني كل ما بنتقدم في اجزاء القرآن كل ما بنتقدم في اجزاء القرآن يا جماعة كل ما الصور بتاعت الجزء بتكتر ولكن بيظل برضو الرابط ما بين كل الصور فكرة واحدة الجزء 28 وال 29 وال 30 ايه الفكرة بتاعتهم لا زال مسجد السلاب مبتلى في الصوتيات يا جماعة مش عارف مش عارف ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عن مسجد السلاب في الصوتيات امتى يعني الله المستعان مش احنا كنا في الجزء الكامل دلوقتي احنا كنا بنقول ايه بنشرح درس ايه احنا لازلنا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله في الجزء ال 28 يا جماعه فالجزء ال 28 بيتكلم عن ايه الجزء ال 28 والجزء ال 29 وال 30 بيتكلموا عن ايه بقالنا 27 جزء ربنا بيعلمنا ازاي نبني الدوله الاسلاميه ازاي الدين يتبنى في الواقع من خلال الصور المدنيه ازاي الدين يتبنى في القلوب من خلال الصور المكيه اللي بتتكلم عن معرفه الله والدار الاخره طب خلاص الدين اتبنى خلاص انت عملت الشركه والشركه كبرت مشكلتك بعد كده حاجتين ايه هما الاستقرار والاستمرار ازاي الوضع ده يستقر ازاي الشركة بعد ما اتبنت ما تتهدمش تاني ده مشكلة الاستقرار طيب وبعد كده الاستمرار بقى من بعدك استمرار هذا الدين واستمرار هذا البناء في الاجيال اللي بعد كده يبقى الاستقرار بيكلمنا عنه الجزء 28 الاستمرار الجزء 29 و30 اللي احنا هنتكلم عنهم من بكرة باذن الله موضوع الجزء 28 الاستقرار موضوع الجزء 28 ازاي دين الدين بعد ما قام في المجتمع ما يتهدش تاني ازاي البنيان اللي بقالنا 23 سنة ده قاعدين نبني فيه ازاي ما يتهدش بعد ما قام تاني ازاي الشركة الكبيرة دي ما تتهدش بعد ما اتبنت تاني ازاي يا جماعة هناخد الاسباب كل صورة بتبين لك سبب كل صورة يعني تلاحظ ان صورة الجزء 28 يعني كل صورة بتتكلم او مفتاحها غلطة من الغلطات اللي احد الصحابة وقع فيها ازاي صورة المجادلة من اولها كده ايه قد سمع الله قول القول التي تجادلك في زوجها واحد بعد ما مراته ضيعت عمرها في خدمته وتربية ولاده قال لها انت علي كظهر امي طب سورة الحشر ها بتتكلم عن ايه سورة الحشر اللي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء اللي جه من بني النضير وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول سورة الممتحنة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء سورة الصف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون سورة الجمعة والرسول واقف يخطب على المنبر الصحابة اللي تركوه انفضوا الى القافلة اللي جت صور بعد كده صور ايه التغابن الصحابة اللي تأخروا في الهجرة سنين في مكة وبعد ما رجعوا المدينة لقوا الصحابة كلهم بقوا علماء ولقوا الاحكام نزلت كادوا ان هم يفتكوا بازواجهم واولادهم اللي كانوا السبب في انهم اخروهم عن الهجرة صورة التحريم لما تحرم ما احل الله لك يعني ايه يا جماعة يعني القرآن بيعلمك منهج مواجهة الاخطاء القرآن بيعلمك انك تواجه المشكلة القرآن يريد المجتمع المسلم يبقى مجتمع كامل عشان يبقى مجتمع كامل لازم نتعلم من اخطائنا عشان يبقى مجتمع كامل لازم لما يحصل اي غلطة في المجتمع ما نقعدش نداري عليها ونعمي عليها ونكتم عليها لا ده احنا نشوفها وندرسها ونشوف ايه السبب العميق اللي في المجتمع ادى الى ظهورها هو ده اللي عمل عمله هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا اياه في الجزء 28 ان احنا نتعلم من اخطائنا ونوصل من الاخطاء ده ايه لمنهج متكامل في كيفية حفظ الدولة الاسلامية بعد ما قامت عشان كده بنلاقي النمط بتاع الجزء 28 ايه نلاقي دايما ربنا يجيب في اول الصورة كلام عن اليهود لا كلام عن النصارى وعيسى لا كلام عن المنافقين بعد كده دايما الشوط الختامي في الجزء ال 28 يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كأن ربنا بيقول لك انا بحكي لك قصتهم عشان تعرف دول اتهدموا ليه دول دولتهم بعد ما قامت وقعت ليه وبعد كده ربنا يدينا التوجيه اللي لو احنا عملناه هنتلافى الحاجة اللي هم وقعوا فيها ربنا بيقول لنا تعلموا من اخطائكم علموا من اخطاء الامم السابقة طوروا في كل حاجة في الدنيا على اي حاجة توصلكم ان الدين ده يقام ويتماسك ويستقر اول سبب من اسباب الاستقرار هنتكلم عنه في جزء 28 الترابط يا جماعة الترابط شوف سورة الحشر بتتكلم عن ايه سورة الحشر بتقول لك وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة ايه بين الاغنياء منكم امسك الحتة دي ربنا بيتكلم عن الترابط ما بين اهل الدنيا ازاي الترابط الدنيوي يحصل ما هو الوقت لما يبقى الفلوس طولة بين الاغنياء لما يبقى المراكز والوسائط والشهادات طولة بين اللي يقدر ان هو له قريب يعني مركزه كبير ولا يعرف يجيب واسطة ولا يعرف يدفع رشوة ما هو المجتمع هيتفكك لما الفقير يكره لما الفقير يكره الغني لانه ما بيدلوش والغني يخاف من الفقير لانه باصص للنعمة اللي في ايديه المجتمع ينهار يا جماعة عثمان بن عفان كان معاه قافلة كبيرة طلعها كلها لله على المسلمين في واحد غني ممكن يعملها دلوقتي لا ليه لان هطلع على مين يقول لك ده الناس ما يستاهلوش ده الناس كذا ما عادش في احساس بالترابط ما عادش المجتمع المهم حاسين يا جماعه ان احنا في علاقه بيننا وبين بعض ما عادش في ترابط بيننا وبين بعض يبقى كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم الترابط الدنيوي الايه اللي بعدها ايه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا بعد كده والذين تبوأوا الدار والايمان من بعدهم الانصار يبقى الترابط الديني يبقى ربنا بيقول ان المجتمع لازم يكون مترابط دنيويا عن طريق العدالة في توزيع الثروات العدالة في توزيع المراكز العدالة في توزيع فرص العمل العدالة في توفير فرصة لكل انسان موهوب في هذا المجتمع ثم الترابط الديني الدين بقى اللي بيربط بين هذا المجتمع وبعضه شوف في سورة الحشر ربنا بيقول لك ايه للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم ي... الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله الايه دي حلوه يا جماعه مش ملاحظين وينصرون الله ورسوله مين فينا الايه دي تنطبق عليه المقصد ربنا بيتكلم على المهاجرين الايه اللي بعدها والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا دول مين الانصار اللي جم بعد المهاجرين الايه اللي بعدها والذين جاءوا من بعدهم الاجيال بقى بتاعت السلف لغاية الجيل بتاعنا واللي بعدنا كمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان احساس بالامتداد جيل المهاجرين بعده جيل الانصار بعده جيل الاجيال اللي بعد كده في الاسلام احساس ان احنا حاجة واحدة احساس امتداد الاجيال وراء بعضها وهي جاية على نفس الرسالة وعلى نفس الهدف حتى ربنا لما اتكلم على اهل الباطل في السورة قال ايه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ايه لاول الحشر لاول الحشر يعني خدوا بالكم ان اليهود بتوع بني النضير اللي اجلوا دول هيرجعوا تاني اول الحشر زي ما اليهود رجعوا هم اول الحشر هو اليهود التمامهم في فلسطين من علامات اول الحشر فهيفضلوا موجودين لغاية اول الحشر ويرجعوا كأن ربنا بيقول ان الحرب اللي بيننا وبين اهل الباطل ده حرب اجيال دي مش حرب بتنتهي بجيل واحد حرب اجيال لازم يكون في امتداد للحق زي ما في امتداد للباطل لغاية اول الحشر هيفضلوا يورثوا العداء ليكم لغاية يوم القيامة فانتوا لازم تورثوا الدين وتورثوا القضية جيل ورا جيل يبقى احساس الامداد شوف ربنا بيقول ايه والذين تحشر ربنا يعني بيريد قد ايه ترابط يبقى ما بيننا وبين بعض والذين تبوأوا الدار والايمان من بعدهم ربنا وصفهم بثلاث صفات رقم واحد يحبون من هاجر اليهم كل واحد يشوف الثلاث صفات دول في صدره تجاه اخوانه ولا لا الحب يبقى بيحبوا اخوانهم يبقى اول حاجة الحب ولا يجدون حاجة في صدورهم مما اوتوا لما ربنا يكرم المهاجرين ماديا ولا, ولا اخرويا ما يزعلوش يبقى سلامة الصدر تجاه اخوك لو انت سليم الصدر تجاه اخوك لق- يقينا هيسلم من لسانك مش هتتكلم فيه مش هتهدم فيه مش هتؤذيه مش هتنال منه ولا هتنال من عرضه يبقى سلامة الصدر ولا يجدون حاجة في صدورهم مما اوتوا ده احنا بنحب الخل بعض ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة الايثار يعني الحب وسلامة الصدر والايثار ده انا الدنيا اللي انا محتاجها هديها لك لان اللقمة اللي هتنزل بقك احب الي من اللقمة اللي نزلت بقي شوف ربنا بيقول لي بعدها ايه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان لما انا ادعي ليك دلالة على ايه دلالة على نفس الثلاث حاجات انا عمري ما هدعي لك بالخير الا لو بحبك وفي نفس الوقت انا عمري ما هدعي لك بالخير وانا في قلبي حقد او حسد عليك او غل او غيره منك يبقى يقينا انا صدري سليم منك وفي نفس الوقت ده انا في الثلث الاخير بدعي وبقول يا رب اغفر لفلان ويا رب اهدي فلان ويا رب استعمل فلان ويا رب انصر فلان قال لا طب ما انا اولى بالدعوه دي ده انا اثرتك بوقت من وقت الدعاء انا كنت محتاجه عشانك انت يبقى الايثار يا جماعه يعني اذا جيل الصحابه لما طلع فيه الثلاث صفات دول الاجيال اللي بعد كده طلع فيها الثلاث صفات دول اللي هو لما النموذج قام بعد كده كل اللي جه مشي على نفس الخط احنا محتاجين نموذج احنا محتاجين نشوف قدام عيننا نموذج واقعي عملي نقلده الناس محتاجه دلوقتي نموذج لما الصحابه بقوا نموذج السلف طلعوا فيهم الصفات بتاعت الصحابه بالظبط ليه لانهم لقوا نموذج عملي ملقوش كلام ملقوش كلام في القران وبس ملقوش كلام على ورق وبس لقوا نموذج عملي قدامهم يبقى احنا محتاجين نموذج عملي قدامنا عشان نعرف فعلا نطبق الدين والدين ينتشر في المجتمع عايزين الملتزمين يبقوا نموذج على قد ما هنقدر نبقى نموذج عملي قدام الناس على قد ما الناس هتخطو للدين وتقطع المراحل الى الله باقصى سرعة ممكنة شوف الصورة دي بقى وشوف الصورة اللي موجودة في سورة الروم في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم ادي اول حاجة وكانوا شيعا ادي تاني حاجة كل حزب بما لديهم فرحون ادي تالت حاجة ربنا وصف الصف المعاكس بثلاث صفات فرقوا دينهم التفرق وكانوا شيعا التشيع كل حزب التحزب مصيبة الواقع الاسلامي اللي احنا عايشين فيه ومصيبة واقع الامة الاسلامية اللي احنا عايشين فيه التفرق والتشيع والتحزب ايه التفرق فرقوا دينهم يعني انا بقيت انا بحب الدعوة قوي انا بتاع دعوة لا لا لا انا بحب العبادة قوي انت بتاع عبادة ده بتاع جهاد ده بتاع فلسطين انما دول بتوع الشيشات عادي الدين متفرق يا جماعة عادي الدين متفرق ما بين الملتزمين ما بين المسلمين ما بين الدين عاد متفرق ما عادش في حد بيجمع الدين بشموليته او حتى حد معترف ان الجزء من الدين اللي هو مش بيطبقه يعني انا شايفك بتاع دعوه وانا بتاع عباده وماله ده دين وده دين لا انا الدين واللي انا بعمله هو الدين واللي بيعمله اي حد تاني ده مش الدين تخيلوا الوضع وصل لايه طب لما يحصل الوضع ده هيحصل التشيع طبعا يقينا انا خلاص تفرقت و- و- واهتميت بالدعوه هبدا اتشيع للدعوه هيبدا الدعوه والشيوخ اللي بتتكلم عن الدعوه والمناهج اللي بتتبع الدعوه هي اللي احبها واي حاجة تانية عاديها هنوصل في النهاية للأسف للتحزب التحزب يعني ايه بقينا احزاب بتحارب بعض بقينا بنهدم بعض قارن الثلاث صفات دول بالثلاث صفات دول قارن الحب بالتفرق ما احنا لو بنحب بعض عمرنا ما نتفرق ما نتفرق ابدا هنبقى لما حتى لو مختلفين لان الاختلاف ده تكامل قارن سلامة الصدر وعدم الحقد والحسد بالتشيع سلامة الصدر لا التشيع ده انا بقيت بحب اللي معايا بس وما بحبش التاني لا سلامة الصدر انا بحب الجميع وبتمنى الخير للجميع قارن الايثار بالتحزب التحزب ان الشر بتاعك هو اللي رايح لاخوك انما الايثار ان الخير بتاعك هو اللي رايح لاخوك قارن الصورة بتاعت الروم بالصورة بتاعت الحج عشان تعرف ربنا ما طالب مننا ايه طالب مننا يا جماعة الامتداد والترابط اللي يبقى ما بيننا وبين بعض عشان كده بعدها بقى ايه اللي ممكن يفط عدد الصف الواحد ده بعد ما بقينا صف واحد ايه اللي ممكن يهدمنا ربنا بعد كده نسف صورة اعدائنا في قلوبنا ما هو احنا بنعظم اليهود وبنعظم النووي بتاعهم وبنعظم الاسلحه بتاعتهم شوف ربنا بيقول بعدها ايه بيقول اربع حاجات لو دخلوا في قلبك بعد كده لا هتخاف من امريكا ولا هتخاف من اليهود ولا هتخاف من اي حد من اهل الباطل الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب الاحلاف بقى اللي بتتحالف علينا لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم خد بالك وهو بيقول اخرجتم بيقول لئن انما هو بيتكلم على القتال بيقول ايه وان قتلتم يعني بدأ الايه الكلام يضعف من اولها كده وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون يبقى ربنا بيقول لك دول بق على الفاضي تخيل لما الادراك يبقى بق بق عفض هم قاعدين يقولوا وهنعمل وهنتحالف وهنتماسك واول بس ما جندي من احد من اسبانيا يضرب هناك في العراق يقوموا طايرين وماشيين واول ما سفير ما اعرفش من بلد ايه اتضرب يقوموا طايرين وماشيين يعني هم قاعدين بق يعني اوعوا تفتكروا ان التحالف بتاعهم ده ده عن عقيده وعن تماسك ده عن مصلحه اول ما واحد فيهم مصلحته بتتضرب فورا بيقوم ايه بيقوم فاكك الحاجه اللي بعدها لئن اخرجوا لا يخرجون معهم لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله يعني دول مرعوبين منكم اوعوا تفتكروا انهم جايين يحاربوكم وهم بقى مت... دول مرعوبين لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون اوعوا تك- تتخدعوا بالقوة اللي هم عليها من بره ده من جوه في صدورهم رعب من ناحيتكم لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر الكب دول كبناء ما هماش شجعان بأسهم بينهم شديد دول متفرقين اوعى تفتكر ان الصورة اللي من بره دي صورة حقيقية دول قلوبهم كلها تفرق عن بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم ايه يا جماعة ها قوم ايه لا يعقلون ربنا اعتبر الشتات والتفرق قضية عقلية مش ذلك بانهم قوم لا يؤمنون ربنا اعتبر ان احنا لما نتفرق يبقى احنا ناس ما عندناش مخ الوقت الولايات المتحدة الامريكية خمسين ولاية متحدين مع بعض امريكا بتحط ايدها في اوروبا عشان مصلحتهم رغم ان هم يعني ما هماش حاجة واحدة ولا قلوب واحدة بس فهموا ان الوحدة هي سر القوة احنا لغاية دلوقتي مش قادرين نفهم كده عشان كده ربنا قال ذلك بانهم قوم لا يعقلون لان لما احط ايدي في ايدك انا ازددت قوة وانت ازددت قوة ولكن الوقت اللي بيحصل عكس هذا تماما فصورة الحشر بتتكلم عن اهم سبب من اسباب إيه إيه إيه الاستقرار في المجتمع ان نبقى نبقى مجتمع مترابط دينيا ودنيويا اللي هو الموازنة بتاعت القرآن مش دينيا بس دينيا ودنيويا سورة الحشر هي الصورة الوحيدة في القرآن اللي بدأت بالتسبيح واتختمت بالتسبيح وهي الصورة اللي بتقولك آه، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم هو شوف ربنا بيقول ايه هو اوعى تفتكر ان انتوا ولا بو هو اوعى تنسب النصر لغير الله سبحانه وتعالى ما ظننتم ان يخرجوا لانتوا كان في حسبانكم ان هم يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حين يحتسبوا يبقى انسب النصر لله واعرف انت معاك مين ده الكلام ده في اول السوره في اخر السوره هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي الملك الك- هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الله الخالق البارئ المصور يبقى الصوره بتبدا بتسبيح الله وتختم بتسبيحه بتبدا بالكلام ان ربنا هو المهيمن على كل شيء والقادر على كل شيء وتختم بان ربنا هو القادر على كل شيء والمهيمن على كل شيء فصوره الحشر وما بينها بتوجهنا للترابط والتماسك والامتداد بيننا وبين بعض فصيله او موجب فصيله او موجب ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا بالتاكيد اهل المريض طبعا قدامنا بالمسجد يا جماعه فصيله او موجب دي بقى اول حاجه الترابط اللي حتى سوره الصف بتقول لك ايه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا نبقى صف يعني الصف ده لما اقول لك الجدار ده مس- او الجدار ده مفيش فيه ثغره عدو يعرف ينفذ الينا منها وهذا لن يكون غير لما نتكامل مع بعض بحيث ان احنا كلنا على بعض نبقى صف واحد السبب الثاني من اسباب الاستقرار واسباب تماسك المجتمع واسباب حفظه من الهدم بعد ان قام السبب الثاني يا جماعه خروج حب الدنيا من القلب شوفوا سوره الجمعه سوره الجمعه والمنافقون والتغابن الثلاثه ورا بعض كده بتكلمك على خروج حب الدنيا من القلب حتى ربنا سمى يوم القيامه في سوره التغابن يوم التغابن يعني ايه يعني كل واحد يحس ان هو اتغبن في الصفقه دي انا اتغبنت في عمري يعني ايه اتغبن الغبن ان انا معايا عربيه تساوي 100000 جنيه رحت ابيعها في السوق بعتها ب 500 جنيه ده الغبن ان حاجه غاليه بعتها رخيص قوي فيوم التغابن كل واحد يحس انه اتغبن في عمره اتغبن في شبابه اتغبن في صحته يحس ان الدنيا دي كانت حاجه ممكن يقرب فيها من ربنا قوي ولكن ضاعت الفرصه عليه كانت قيمه الدنيا الاقتراب من الله مش قيمه الدنيا تحصيل الدنيا ونسيان الله سبحانه وتعالى عشان كده في اخر سوره التغابن ربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم الصحابه اللي قعدوا في مكه اجوازهم واولادهم مسكوا فيهم طب نهاجر بعد كده طب بعد كده لما سافروا او هاجروا بعد كذا سنة لقوا المسلمين بقوا علماء والاحكام نزلت فربنا بيقول لك اوعى اوعى الدنيا بتاعت الدين تلاقي كل اللي حواليك قاعدين يسمعوا لله وتبص للي التزموا معاك في اول التزامك تلاقي ده بقى داعية وده حافظ القرآن وده بقى راجل عابد وده قلبه اتربى وده بقى وده وده وده وده, وده. وتلاقي نفسك انت مكانك ليه؟ لان الدنيا شغلتك ترجع تندم ولكن هتندم بعد ايه؟ اوعى تسبق الى الله اوعى حد يسبقك الى الله والا هتبقى من اهل التغابن في يوم القيامة والعياذ بالله صورة المنافقون برضه في اخرها بعد الم... م- مشكلة المنافقين ايه مشكلة المنافقين هم خايفين على فلوسهم خايفين على اموالهم خايفين على دنيتهم فربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون سورة الجمعة هي اللي احنا عايزين نقف الوقفة بتاعتنا معاها سورة الجمعة بتكلم واحد في قلب حب دنيا طب لما انا عايز اكلم واحد في قلب حب الدنيا اعمل ايه اولها يسبح لله ما في السماوات وما في الارض منظر الكون كله هو بيسبح ربنا ومش سبح لله يسبح كان في عملية مستمرة يعني مطلوب منك انك تبقى زي الكون مستمر في الانطلاق لله سبحانه وتعالى الملك القدوس ليه ربنا جاب اسم الملك في اول سورة الجمعة اصل دايما اللي في قلبه حب الدنيا لما بيشوف الملوك بينبهر لان هم اللي عندهم الدنيا كلها فربنا بيقول له انا الملك عايز الدنيا تعالى الدنيا عندي وبعد كده ربنا يتكلم عن اليهود طول الصورة اليهود اللي بيخافوا من الموت عشان حب الدنيا اليهود اللي حملوا التوراة ثم لم يحملوها عشان حب الدنيا وبعد كده ربنا يكلمنا عن يوم الجمعة ليه ربنا اتكلم عن يوم الجمعة بعد اليهود يا جماعة ليه لان اليهود ربنا اداهم يوم السبت عشان يعبدوا ربنا فيه ضيعوه ربنا ابدلنا بيه يوم الجمعة يوم الجمعة ده يوم عبادة اصلا كأن ربنا بيقول لنا يوم الجمعة ده يوم عبادة ده يوم الشحن الاسبوعي بتاع الامة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله اسعوا يعني ايه اسعى يعني خدها جري يعني اطلع جري يعني انطلق الى الله ما تروحش ربنا ماشي ولا بتقدم رجل وتأخر رجل اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع مفيش دنيا بقى في وقت الدين ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة شوفوا الكلام شوفوا القرآن يا جماعة شوفوا لما بنبقى مع القرآن ازاي العلاقة بين الدين والدنيا بتتنظم وازاي الموازنة بتيجي وازاي الشمولية في الفهم بيجي فاذا قضيت الصلاة ايه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ربنا في آية من الآيات بيقول ايه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ايه لانفضوا من حولك يبقى ربنا وصف مشهدين يا جماعة مشهد لما الناس سمعت خطبة الجمعة من الرسول عليه السلام وبعد كده خرجوا للدنيا يعني خرجوا للدنيا بعد ما اتشحنوا بالدين ومشهد لما الناس خرجت للدنيا من غير ما تتشحن للدين او ما ربنا بيقول فاذا قضيت الصلاة فايه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون واذا رأوا تجارة او لهوا ايه انفضوا اليها يبقى في اتنين قعدوا قدام النبي ناس قعدت لغاية ما خطبة الجمعة خلصت يعني لغاية الدين ما جه جواها وبعد كده خرجت للدنيا فربنا سمى خروجها انتشار وناس لما شافت الدنيا سابت خطبة النبي سابت الدين وجرت على الدنيا سب ربنا سمى خروجها للدنيا انفضاض يبقى اذا لما نقرب الانتشار والانفضاض عارف لما اجيب نقطة مثلا حاجة ومركزة واحطها مثلا في اناء ميه تقوم تنتشر جواها يقول لك حتى قوات الانتشار السريع يعني ايه يعني اللي ممكن تطوق البلد في لحظه اللي عارفه مداخل البلد ومخارجها وعارفه الاماكن بتاعت البلد وتطوقها في لحظه انما الانفضاض شويه راحوا هنا والحته دي اتسابت فاضيه وشويه راحوا هنا والحته دي اتسابت فاضيه الانفضاض زي الوقت كده إيه مليون واحد يدخلوا كليات القمه والجامعات والمعاهد مش عارف مش لاقي حد والحاجات اللي مفيش توزيع مفيش توزيع مش عارف كلية الطب يدخلها كام الف طب المجتمع مش محتاج المجتمع محتاج ناس في صغور تانية التوزيع مش على الصغور بالتساوي التوزيع مش على صغور الدنيا بالتساوي ليه احنا في حالة انفضاض إيه اللي بيجري هنا واللي بيجري هنا كله بيمشي مزاجه فاذا لما ربنا بيعلمنا ان احنا لما هنخرج للدنيا واحنا معانا الدين هننتشر هنسد كل الثغور هنتكامل هنبقى امة قوية دنيويا زي ما احنا امة قوية دينيا لو احنا اسرعنا عن الله وجرينا وادينا ظهرنا لربنا وخرجنا للدنيا من غير الدين هيحصل الانفضاض اللي احنا شايفينه قدامنا الوقت يا جماعة يبقى احنا عشان الدنيا محتاجين الدين واذا رأوا تجارة او لهوة ربنا جاب التجارة قبل اللهو ليه التجارة اللي هي الاسباب واللهو اللي هو الشهوات ربنا جاب الاسباب قبل الشهوات ليه واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير منه اللهو ومن التجارة اللهو الشهوات والتجارة الاسباب يبقى في الاول ربنا جاب الاسباب الاول في المرة التانية ربنا جاب الشهوات الاول ليه لان معظم سعي اهل الدنيا في الشهوات ولا في الاسباب في الاسباب 95% من جهدهم في الاسباب هو اللي بيحبوا اكتر الشهوات ولكن انا عشان مثلا يتقال لي آه، آه، يعني اخد دكتوراه ويتقال لي يا دكتور فلان مثلا انا قعدت اربع سنين مثلا يعني وسط مقطوم على المكتب يبقى انا عشان كلمه خدتها في دقيقه شوفوا انا تعبت في الاسباب قد ايه يبقى اذا انا عشان اتجوز شوفوا انا قعدت كام سنه ادرس وكام سنه اشتغل وكام سنه احوش عشان اتجوز يبقى اذا الانسان بيحب الشهوات اكتر ولكن بيسعى في الاسباب اكتر فربنا في الاول جاب الاسباب قبل الشهوات عشان هي اللي دي هي اللي فيها سعي الانسان ولكن لما قال له انا عندي الاحسن قال له انا عندي الاحسن بدا باللي الانسان بيحبه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره لان اللهو احب الى الانسان من التجاره فربنا سبحانه وتعالى قال له انا الشهوات اللي في الجنه والش- والمتع اللي بديها لاهل الايمان اعظم من اي متعه تجدها في الدنيا واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين السبب الثالث من اسباب تماسك المجتمع يا جماعه ال- ال- ان الامه تبقى امه مؤمنه عابده يعني ايه لما بنيجي نسأل وبنقول ايه الصورة الوحيدة اللي في القرآن اللي مفيش ولا اية فيها لم يذكر اسم الله لفظ الجلالة سورة ايه المجادلة المجادلة اللي هي اول صورة في الجزء ده طب لما بنيجي نسأل برضه في المسابقات بتاعة الافراح والحاجات دي نقول ايه الصورة الوحيدة في القرآن اللي بدأت بتسبيح الملك وانتهت بتسبيح الملك ها الحشد اللي هي تاني صورة قال لا. طيب في في القرآن اصوات اسمها الحواميم الصور اللي بتبدأ بحوا- بحميم في الصور اللي بتبدأ بألف لام ميم في في القرآن شوط اسمه المسبحات الصور اللي بدأت بتسبيح الكون كله لله خمس صور اربعة منهم في الجزء ده يعني اذا الجزء ده بيكلمك يريد ان هو يبص الايمان في قلبك حتى شوط هو الله الذي لا اله الا هو موجود في الحشر حتى ربنا وهو بيتكلم عن غزوة عن اجلاء بني النضير قال لنا اوعوا تفتكروا ان انتوا اللي اجلتوهم هو الذي اخرج يبقى اذا الشوط ده بيبص في قلوبنا الايمان العظيم بالله وكمان الشوط ده هو اللي بيتكلمنا عن يوم الجمعة خدوا بالكم بقى يا جماعة يوم الجمعة ده ميعاد الشحن الاسبوعي للامة احنا عايزين نحيي فكر عبادة يوم الجمعة في الامة عايزين يعني خطب الجمعة يعني الاخوة مثلا من اعظم ابواب الخير والتبرع انك انت تروح للخطباء بتوع الاوقاف اللي بيطلعوا يقولوا الكلام انت مش عارف هما بيقولوا ايه اصلا يعني يمكن لو محضر ولا- وتروح تديله كتيبات مثلا مختصرة كده فيها خطب جميلة متحضرة خد هدية مني ليه روح للخطيب ده والخطيب ده تديلهم شرايط اسمع الشريط ده وحضر منه عايزين يوم الجمعة ده لازم يبقى يوم المسلم يخرج منه خلاص يعني ودانه بتطلع دخان من كتر الشحن عشان كده الرسول قال لنا نقرا سورة ايه يوم الجمعة الكهف لازم ننشر في الامه كلها فهم صوره الكهف فاكرين لما اتكلمنا عنها قلنا اربع قصص قصه بتتكلم عن البطوله في العباده قصه بتتكلم عن البطوله في الدعوه قصه بتتكلم عن البطوله في ال- في طلب العلم قصه بتتكلم عن البطوله في الجهاد وبتتكلم عن البطوله في نصره الدين بالدنيا قلنا ان دول خمس صخور بيقوم الدين عليهم بنقرا الق- الصوره دي يوم الجمعه عشان تقول انا فين في دول عشان كل واحد يتعلم اول الاسبوع ايه الصخر اللي هيقف وينصر بيه دين ربنا ننشر فهم الصوره دي نرفع كفاءه خطب الجمعه بحيث ان الناس تنزل خطبه الجمعه ده دي خطبه الجمعه دي يا جماعه اللي تم- 99% من الامه ما بيسمعوش كلام في الدين غير فيها انتوا مش فاهمين خطورتها عشان كده اعداء الاسلام من الحاجات اللي هيموتوا منها خطبه الجمعه لان هي دي الوصله الاساسيه اللي ما بين المسلمين وبين فهم الدين 99% مسلمين حتى الشباب الغير ملتزم ما بيسمعش دين غير في خطبه الجمعه يبقى لازم خطبه الجمعه دي تبقى خطب فعلا على مستوى عالي لدرجه ان هي تشحن اللي قدام يبقى لازم رفع كفاءه خطب الجمعه بالف اسلوب وبالف وسيله من ضمن الحاجات اللي نقدر عليها نوزع الكتيبات والشرايط الجميله على خطباء الاوقاف نقول لهم خدوا اخطبوا اهو فلوس متبرعين لكم اهي اهو بس ارفعوا خطا آه، كفاءه هذه الايه الخطب لازم يعني ننشر السنه في صلاه الفجر في يوم الجمعه صلاه س- سوره السجده في الركعه الاولى والانسان في الركعه الثانيه السجده اللي فيها بشره الامامه في الدنيا وجعلناهم ائمه والانسان اللي فيها بشره الجنه في الاخره يبقى اذا يبقى يوم الجمعه ده يوم تعبدي يوم شح ننشر فكره تبكير لصلاه الجمعه ما هو يوم الجمعه ده لو تلاحظوا الاسلام ملع بدات صلاه الفجر صلاه مميزه عن اي يوم بل ثبت عن رسول الله ان افضل صلاه على الاطلاق صلاه فجر الجمعه صلاه مميزه ومليانه قران عشان تتشحن قلوبنا بعد كده كل يوم الرسول حثنا على التهجير الى المسجد التهجير اللي هو ايه ان انا اروح صلاة الجمعة ان انا اروح آه، صلاة الظهر قبل الصلاة بنص ساعة بساعة الا يوم الجمعة مش اسمه التهجير اسمه ايه اه؟ التبكير ده انت مش تروح من الهجير ده انت تروح من البكور تروح من سبعة تمانية الصبح تقعد هناك يوم عبادة مش بقول لكم اليوم اللي فيه خطبة الجمعة اليوم اللي فيه ساعة اجابة وهي اخر ساعة من ساعات يوم الجمعة عشان نجتهد في الدعاء اليوم اللي شرع لنا فيه الاكثار جدا من الصلاة على رسول الله اليوم اللي ربنا سماه لنا عيد لو ع- اليوم اللي فيه الحث على صورة الحث يعني ر- ربنا مللنا يوم الجمعة بالصلاة وبالعلم وبالقرآن وبالدعاء وبالذكر كأن يوم الجمعة ده مطلوب انه يبقى يوم شحن ايماني هائل الكلام ده يا جماعة كلام خطير لازم كل واحد فينا يطبقه ولازم ننشر هذا الفكر في الامة ان ده ميعاد الشحن الاسبوعي يبقى الجزء 28 بيقول لك ان من اسباب الاستقرار ان احنا نبقى امة مؤمنة عابدة السبب الرابع من اسباب الاستقرار المرأة خطورة دور المرأة تلاحظوا في الجزء 28 ان في صور عناوينها اصلا مرأة صورة المجادلة مرأة صورة الممتحنة مرأة تلاحظ ان اخر صورتين بيتكلموا عن المرأة الطلاق والتحريم صورة الطلاق حقوق المرأة الاجتماعية بصرامة شديدة كده صورة الطلاق من اشد صور القرآن صرامة في الاحكام حقوق المرأة المستضعفة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة حقوق المرأة في كافة الحقوق بتاعتها بعد الطلاق ليه عشان لا تظلم هذه المرأة ابدا في المجتمع سورة التحريم ربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه واهليكم اوعى وانت رايح لربنا تنسى اهلك اوعى وانت رايح لربنا تنسى مراتك واولادك ده حتى الاطفال اهي يعني ضمنيا في اوعى تنسى مراتك بل ربنا ختم الجزء ده بايه يا جماعه توقف شعر راسك وضرب الله مثلا للذين امنوا ها امراه مش امرأة فرعون ننسى كلمة امرأة م- مين هي المرأة دي مالهاش دعوة امرأة مين الذين امنوا ده ربنا كان بينزل القرآن ده في الاول لمين لابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وسلمان ربنا بيقول لهم اتعلموا من امرأة ربنا بيقول ان المرأة دي ممكن يبقى لها دور خطير في المجتمع دور فظيع ما ينفعش ابدا ان احنا نهمل دور المرأة وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة شايف امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا مش ابني ليه بيتا في الجنة لا عندك قدمت الجار قبل الدار يعني ايه حب الله حب الله من شدة حبها لا انا عايز ابقى عندك يا رب وبعد كده تقوم قايله ايه بيتا في الجنة فالمرأة في القرآن موصوفة ببطولات وبمشاعر ايمانية ومتسمي سورة من اعظم سور القرآن مريم على اسم امرأة والجزء ده متسمي سورتين على اسماء النساء يبقى اذا خطورة دور المرأة في المجتمع لانها فعلا نص المجتمع كما يقول القرآن الكريم طيب بعد كده يا جماعة السبب اللي بعد كده السبب الخامس او العنصر الخامس من اسباب الاستقرار وعدم هدم الدين تتصوروا ايه تصوروا العنصر اللي بعد كده ايه المتشددين المتشددين الجزء ده من ضمن الحاجات اللي بيحاربها التشدد فين في حد يعرف يقول لي الايه اللي بتحارب التشدد في الجزء ها معقوله يا ايها يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك دايما قضية القرآن لما تحلل ما حرم الله عليك يعني كلنا معتقدين ان الخطر ان الحرام يتحلل ان التبرج يحصل ان الحجاب يتخلع ان الشباب يبص ان مش عارف كده يا جماعة ربنا قال في قضية لا تقل خطورة عن قضية تحليل الحرام وهي تحريم الحلال وهي قضية التضييق في الفتوى قضية التضييق في الاحكام قضية الناس اللي, م... اللي الدين بالنسبة لها ثقب ابرة بتبص على الدين من ثقب ابرة الدين بالنسبة لها بيت ضيق لا يسعها هي والمتشددين امثالها انما ربنا جعل الاسلام يا جماعة بيت بيسع 6 مليار واحد على وجه الكرة الارضية باختلافاتهم بطباعهم بافكار يبقى اذا البيت الدين ده لازم يكون بيت واسع كبير يبقى التشدد يا جماعة ايه هو التشدد التشدد طبعا مش هو تربية الده ده سنة ده من التس... يعني يعني التشدد مش هو اطلاق اللحية ولا هو ده ده اتباع سنة رسول الله التشدد والتشدد في الفكر انك تبص لوجه واحد في الدين وتسيب بقى الدين العظيم انك انت تتشدد في الاحكام على الناس ده حرام وده بدعة وده ب... يعني ايه ما نقولش بدعة لا البدعة بدعة ولكن مش كل حاجة تبقى بدعة مش كل حاجة تبقى حرام مش كل حاجة تبقى سد ذرائع يجب ان احنا نبقى ناس متوازنين لا نحل الحرام ولا نحرم الحلال بل النقطة دي ربنا سمى الصورة باسمها سورة التحريم يا ايها وعاتب فيها الرسول مش عاتب فيها مؤمن عشان يبقى العتاب ده من فوق قوي يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك هذه قضية لا تجوز طيب سورة التحريم هي ايه الصورة الكام في الجزء مش اخر صورة صح طيب يبقى اخر صورة بتقول لك ان التشدد بيدي من الدين اول صورة صورة المجادلة بتتكلم عن ايه هم؟ اليهود والمنافقين اللي هم الهدامين بتوع الدين يبقى اذا ربنا بدأ الجزء وختمه بدأوا بحرب الهدامين خارجية او بحرب الهدم الخارجي ونهى بحرب الهدم الداخلي كأن كلاهما هدم كأن يا جماعة كلاهما هدم النوعية اللي احنا بنشوفها دلوقتي يعني بعض الناس اللي احنا بنسمع عنهم والحمد لله ان احنا يعني ايه لازلنا معافين منهم يقول لك مبدعين كل الدنيا ومبدعين كل الناس ومبدعين كل الشيوخ ايه ده ايه الكلام ده دول هدامين يا جماعة دول الواحد منهم احب الى قلب بوش من 100 قنبله نوويه لان دول بيهدوا في الدين دول بيشوهوا صوره الدين قدام الناس دول بيكرهوا الناس في الدين يعني المتسيب المتسيب ممكن ما يكرهش الناس في الدين رغم انه خطر شديد على الدين انما المتشدد يكره الناس في الاسلام يبقى اذا ربنا اعتبرهم من عوامل الهدم اللي يجب ان تحارب يجب بس مش تحارب بالهدم المتبادل لا تحارب بنشر التسامح تحارب بنشر الفكر المتوازن تحارب بنشر الف- الشمولية في الدين تحارب ب- بالاسلوب القرآني في نشر الفكر السليم والفكر الصحيح طيب بعد كده يا جماعة يبقى احنا قلنا لغاية دلوقتي ست حاجات قلنا ايه من اسباب الاستقرار في المجتمع اه الترابط والامتداد واقامة النموذج ان يبقى دايما في نموذج قدام الناس اللي هو سورة الحج مش الناس قاعدين نتكلم عن الدين كلام فرق وخطب في ورق مئة الف خطبة الجمعة كل يوم بتتقال وبعدين يبقى ان يبقى في نموذج قدام الناس نبقى احنا نموذج عشان الناس تقلدنا تاني حاجة خروج حب الدنيا من القلب وان احنا لو خرجنا للدنيا من غير الدين هنضيع الدنيا والدين تالت حاجة ان احنا نبقى امة مؤمنة عابدة ويوم الجمعة بالذات يبقى في اهتمام خطير باحياء عبادات يوم الجمعة الحاجة اللي بعد كده الاهتمام بخطورة دور المرأة اللي ممكن تبقى قدوة للمجتمع كله بل قدوة لابو بكر وعمر نفسهم الحاجة اللي بعد كده التشدد محاربة فكر التشدد ولا اقصد بالمتشددين يا جماعة يعني اللي عشان مع انا راجل قاعد قدامكم اهو جلابيه قصيرة وده عشان ما حدش يفتكر ان انا بتكلم ده مش التشدد التشدد الفكري التشدد في الرؤية للبصر الدين من, من جانب واحد ونسيان باقي جوانب الدين التشدد في الاحكام التشدد في البعد عن الناس كان الناس دول حاجة كده تلاقي بعض ال- يعني بعض الملتزمين للاسف يبص للناس ده ممكن يكون احسن منك عند ربنا يا ابن الف مرة يعني سبحان الله ان, إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ممكن تكون انت زدت عليه في عبادة من عبادات الجوارح وهو زاد عنك في 100 عبادة من عبادات القلب فممكن وممكن يكون بكرة ربنا هيكتب له عبادات جوارح اكتر منك 100 مرة الحاجة اللي بعد كده الهدم الخارجي ان احنا نبقى متيقظين للهدم الخارجي ثم الولاء والبراء اللي هي سورة الممتحنة سورة الايه الممتحنة اللي هي بيقول الله سبحانه وتعالى في اخرها يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور الولاء والبراء يا جماعة ايه خطورة الولاء والبراء الولاء والبراء ده لو ضاع هتضيع حاجات كتير جدا بس عارفين اخطر حاجة من الحاجات اللي هتضيع هي ايه هي ايه الشباب اللي ضيع الشباب عدم الولاء والبراء ايه اللي ضيع الشباب في السنتين ثلاثة اللي فاتوا يا جماعة مش الدش مش الانفتاح الدش ممكن يستعمل كده وكده ولكن ال- احنا لما بننفتح بننفتح على المصايب اللي عندهم بننفتح على اللبس اللي الشباب بتوعهم لابسينه بننفتح على المعاصي اللي الشباب بتوعهم بيعملوه يبقى طول ما احنا زينا زيهم كده وبنتعامل معاهم طبيعي من غير ما نحذر منهم وبننفتح على معاصيهم احنا اللي هنضيع الشباب اللي هيضيع الشباب اللي هيفسد اللي بهدل الامه في السنتين اللي فاتوا الدش ما الواحد كان بيتكلم في الدين من ثلاث اربع سنين والوقتي فرق هائل في استجابه الناس قبل كده عن الوقت الناس دلوقتي تفضل تبص كده تحس ان هو يعني ما تعرف تحس ان ومن بيننا وبينك حجاب يعني بالعافيه عما بيوصل له كلمه قبل كده كان اقل كلمه يعني اقل كلمه وابسط كلمه وتلاقي الناس يا على التاثر ويا الوقت يا جماعه والله ممكن تلاقي درس جميل جدا ودرس افكاره قويه جدا والناس قاعده تبص كده ده الكلام ده على مستوى كل الدعاء بقى في غلطه في القلوب الدش موت قلوب الناس الانفتاح على معاصي الغرب وبعد كده على معاصينا بعد ما قلدناهم موت قلوب الناس يبقى الولاء والبراء واخيرا يعني اخر نقطه يعني لا يفوتني ان انا اعلق عليها قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انجزوا فانجزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات العلم يا جماعة العلم السبب ده ما ينفعش ان احنا نعديه احنا الوقت بقينا امة احنا في الجزء 28 سيبكم الواقع المشرذم اللي احنا عايشين فيه يعني عيشوا مع القرآن شوية نعيش في الاحلام شوية عيشوا مع القرآن شوية ايام زمان ايام الدولة الاسلامية احنا الوقت امة قوية احنا بنشوف ايه اللي يعلينا بقى ويعلي البناء وايه اللي يجيب الاستقرار من اهم اسباب الاستقرار قوة العلم العلم الديني ولا العلم الدنيوي يا عم الشيخ يا حبيب قلبي مفيش حاجة اسمها علم ديني وعلم دنيوي كله علم كله علم العلم الديني هو علم ايات الله المنظورة في القرآن والسنة والعلم ايات الله المقروءة في القرآن والسنة والعلم الدنيوي هو علم ايات الله المنظورة في الكون المفتوح يا جماعة مفيش حاجة اسمها علم ديني وعلم دنيوي اي علم هيوصل لخشية الله علم اي علم هيزود الايمان في قلوبنا علم علم الكيمياء هينصر به الاسلام علم ما هو القنبله النوويه دي كيمياء القنبله النوويه ايه والصواريخ اللي طلع بها القمر ما هي كيمياء علم التسليح هينصر به الاسلام علم علم الجيولوجيا والفيزياء والاحياء والطبيعه هيزود اليقين في قلوبنا لما نكتشف عجائب الخلق علم زيه بالظبط بالملي مفيش اي فرق بينه وبين علم الفقه والعقيده والتفسير قال لا يعني الوقت الدكتور مثلا الطب ده زيه زي الشيخ اللي في الجامعه لا حاسب امتى يبقى زيه زيه لو الاتنين نيتهم في اللي بيعملوه واحدة ما هو انا دلوقتي مش هقول علم دنيوي وانا بتحجج بغطي رغبتي في الدنيا بستار الدين لا يا جماعة الوقت اللي بيحصل ده حتى من كثير من الملتزمين في طلبهم للدنيا ده ضحك على نفسهم دين ايه يا ابني انا بحصل التجارة عشان الدين وانا بحصل الدراسة عشان الدين بالله عليك طب مش معنى ما بتقومش الليل عشان الدين وش معنى ما بتطبقش سنة النبي عشان الدين وش معنى ما بتدعوش الى الله عشان الدين ايش معنى الدين ما جاش غير في الدنيا اللي حبيته قوي في الدنيا الدين مش عايزين نبقى كدابين اللي يقدر ينصر الدين بالدنيا هو الانسان اللي اثبت الاول ان عنده دين اللي اثبت الاول انه من اهل الجوامع واهل حضور الدروس واهل الدعوة لله واهل العبادة واهل اصلاح القلب لما تبقى كده يبقى فعلا لما هتقول لي انا خارج انصر الدين بالدنيا هقول لك ان شاء الله انت صادق لان بقى عندك دين تنصر بيه الدنيا انما انت خارج للدنيا وانت ما عندكش دين اصلا هتنصر بايه يعني الملاحظ طبعا بعد ما الشهادات بتيجي الدكتور بيبقى كشفه 100 جنيه زيه زي غيره وبيهتم انه يطلع البرجين بتوعه زيه زي غيره ويجيب الثلاث عربيات له عربيه جديده وابن عربيه جديده ومراته عربيه جديده زيه زي غيره يعني يعني كله بيبقى يا جماعه ضحك على الناس او ضحك على النفس وخلاص او ضحك على ربنا وخلاص انما فعلا عايز تنصر الدين بالدنيا يبقى الاول عندك دين الاول تبقى من اهل قوم الليل قم فانذر واقرا قم الليل العباده وقم فانذر الدعوه واقرا العلم بعد كده اخرج للدنيا اه اقول لك فعلا انت راجل فعلا بتسعى في الدنيا من اجل الله يبقى اذا لا يفوتنا في هذه اللمحه ان احنا نقول ان اي علم هيوصل لنصره الدين فهو العلم المقصود في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى اذا العلم الدنيوي والعلم الديني انتشار نبقى امه عالمه يا انت عالم في الدنيا يا عالم في الدين نبقى امه من العلماء ده من اهم اسباب استقرار المجتمع يعني دي كانت نظره سريعه وان لم تكن طبعا استقصت كل الاسباب اللي في الصور في الجزء لان الجزء فيه كلام كتير وفيه اسباب خطيره ولكن يا جماعه عايزين نفهم الفكره دي الجزء 28 فكرته ايه الاستقرار ازاي بعد ما الدوله قامت وبقالنا سنين قاعدين نحارب قام الدين في الواقع فاكرين لما كنا في الصور المدنيه ازاي الدين قام في الواقع والصور المكيه ازاي الدين قام في النفس الدين قام الجزء 28 ازاي الدين يستقر بقى ازاي المسيره تستمر ازاي الدين لا يهدم بعد ما قام ولو واحد واحد ذكي قاعد معانا وواحد دماغه مفتحة وقلبه مفتح هيقول لي امال الجزء التسعة وعشرين والتلاتين لازمتهم ايه صح ولا لا ما هو ال 28 جزء اللي فات اهو 27 جزء الدين بيتبنى في الواقع وفي النفس وبعد كده جزء قال لك ازاي الدين ما يتهدمش بعد ما اتبنى واحد هيقول لي طب ال 29 و30 لازمتهم ايه ايه القيمة ان ربنا يجيب لنا جزئين بعد كده كان المتوقع يا جماعة ان القرآن ينتهي عند الجزء ال 28 لان كده خلاص كل اللي احنا محتاجين نسمعه سمعناه طب ايه قيمة الجزء 29 30 هذا ما سنتحدث عنه باذن الله في الخطوة التاسعة والعشرين والثلاثين من اول الغض باذن الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير